السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله حقيقة دوختوني مشكلة كبيرة ومستحيلة أن ترضي جميع الناس أو أن تلبي مطالب كل الناس مشكلة مستحيلة الحل إنني أريد أن أعالج قضية الزكاة معالجة خاصة ليست القضية في أن أقول لك كيف تخرج زكاة مالك ولكن للأسف هذا هم كثير من الناس انه لا يريد ان يصبر معي وان يفهم الدين من جهه يعني كنت اريد ان اتحدث اليوم عن نظره الاسلام الى المال لكن كثره المكالمات والرسائل والاتصالات والتوسلات بالتعجيل بقضيه كيف اودي زكاه مالي ساضطر ساضطر الان فعلا أن أتكلم عن قضية كيف أزكي أموالي فقط ثم سأعيد ترتيب أوراقي من جديد لنتكلم فيما بعد عن نظرة الإسلام إلى المال كيفية التخلص من فتنة المال إلى آخره من قضايا المال الذي هو فتنة الأمة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال دعونا في هذه الحلقة نحاول نجتهد أو نقرر فعلا أن ننجز أن ننجز قضية كيف أزكي أموالي سنبدأ في هذه القصة في هذه القضية لننتهي منها حالا في أقل وقت ممكن ليستريح من يريد أن يستريح ويزكي أمواله من يريد وأي أسئلة في هذا الموضوع سأتلقاها مباشرة لنجيب عليها أو بإذن الله تعالى قررنا أن بإذن الله تعالى أفتتح معكم برنامجا جديدا اسمه من القلب إلى القلب هذا البرنامج لعلاج أو لاستشارات الناس اللي عايزة تفضفض وعايزة تتكلم وعايزة تستشير وعايزة تقول يرسل على هذا الإيميل باذن الله تعالى سيتم اعداده ايميل خاص باذن الله لهذا البرنامج من القلب الى القلب لترسل عليه ال كل ال الهموم والمشاكل والمسائل والاستشارات وال وال و الاسئله والاستفسارات كلها بلا استثناء قول كل اللي انت عايزه وان شاء الله ارجو ان يكون هذا في امان وان كانت الحيطه واجبه آه، يعني ما حدش يكتب عنوانه ولا تليفوناته آه، مجرد اسمه وسنه عشان بس تبقى تظبيط المساله وانتهينا وباذن الله تعالى ساتلقى هذه الإي- الايميلات مطبوعه واطلع عليها سيطبعها اخ امين مؤتمن ان شاء الله سيطبعها لي ويعطيها لي مطبوعه وساجيب على هذه الاسئله على قدر ما استطيع. يعني اظن حلقه ساعه ما تقدرش تجاوب فيها على ألف ايميل يوصلوا لك وانما ساجيب إلي- عليها تباعا تباعا كل الذي يستحق الاجابه ساجيب كان في اخ في رمضان آه، قابلني واداني عده اوراق في مساله الزكاه اسئله وانا الاوراق دي ضاعت مني لا أز- لا ادري اين ذهبت فرجاء انه يعيد الاسئله دي لان انا لما قراتها وانا في رمضان في الحرم كانت اسئله ت- جيده جيده في مساله الزكاه وواقعيه وانا اعلم ان قضايا الزكاه فيها مشاكل كثيره جدا عند كثير من المسلمين تحتاج الى حل لذلك لن اجيب عليها وحدي لابد ان انا ساستشير مشايخ وسارجع الى مراجع وس آه، آه، س- سيحصل لها آه، صياغه شرعيه للاسئله وعرض شرعي ثم اجابه شرعيه على نصوص شرع على منهجنا الكتاب والسنه بفهم الصحابه بفهم النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا الاجابات المفتعله وايضا لمراجعه مساله ايها الاخوه مهم جدا ان تكون مراجعه مساله الخبره الواقعيه للحياه هذه ايضا من القضايا المهمه انا احبكم في الله تعالوا الى قضيه الزكاه والزكاه سترتكز على ثلاثه محاور المحور الاول النصاب والثاني الحول حولان الحول والثالث مصارف الزكاه الاول النصاب ما هو نصاب الزكاه معنى كلمه النصاب نصاب الزكاه أن يبلغ عندك المال حد معين يوجب فيه الإسلام أن تخرج زكاة على هذا المبلغ المحدد أيها الإخوة الإسلام دين عظيم وأنا في كيف وأخواتها كررت هذه الكلمة كثيرا جدا كيف واخواتها كيف تزكي اموالك كيف تطهر اموالك كيف تستشعر البركه او تستجلب البركه لاموالك وحياتك كيف كيف تعيش بركه عمرك وتكون اموالك حجه لك لا عليك كيف تطعم اولادك من حلال هذه قضايا قضايا الزكاه في دين الاسلام ايها الاخوه انت على دين عظيم ومن اصول هذا الدين العظيم انه يحكم اسمه دين انت عارف يعني ايه كلمه دين ما معنى كلمه دين دين دان له يعني ذل وخضع وانقاد ده معنى دان دان ذل وخضع وانقاد فينبغي ان تذل وتخضع وتنقاد لدين عارف آه، اللي ما بيخضعش للدين للاسلام يخضع لغيره لان الانسان خلق كده الانسان مخلوق عبد عشان كده ابن القيم يقول لي هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا يعني فابتلوا بعبادة الهوى والشيطان انت لما تخضع للدين الدين يحكم ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالدين العظيم الذي يحكمك يحكم كل شيء بيحكم تفكيرك لأصحاب الوساوس وقفة إن شاء الله بإذن الله تعالى في علاج هذه المسألة وكيفية السيطرة على المخ نمرة اثنين كيف تربي أولادك كيف تعامل زوجتك كيف تبر والديك كيف تعيش الحياة كيف تفهم الدنيا كيف كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي كيف تحج كيف تسافر مدة القصر ومدة الإتمام الجمع بين وبين إلى آخر كي كل شيء دين يحكم أوقات يجوز أنك تنام فيها وأوقات يكره أنك تنام فيها وأوقات يحرم أنك تنام فيها النوم يجوز أنك تنام كذا ويستحب أنك تنام بالطريقة الفلانية ويكره أنك تنام بالطريقة الفلانية ويحرم أنك تنام بالطريقة الفلانية كيف تنام كيف تأكل كيف تشرب كيف تتكلم كيف تسمع ماذا تقرأ ماذا لا تقرأ إلى أين تنظر متى يجب عليك إغماض عينيك دين دين دين يحكم حياة مش دين بصلي في الجامع واخرج بره الجامع انسى ربنا هذا هو الدين ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ارجع لموضوع الزكاه رجعنا لموضوع الزكاه الزكاه ايها الاخوه ليس الهدف منها او الزكاه ايها الاخوه آه لم يجعل الاسلام الزكاه كضريبه تحصلها الدوله ولكن اتخذ الاسلام خطوات تربويه عمليه حتى ينتهي بالنفس في النهايه الى اعتقاد ان الزكاه تخرج طواعيه محبه رضا اول حاجة النصاب كما قلنا ان الله يحكم فحين يحكم يجعل كل حاجة في غاية الانضباط حاجة منضبطة تماما سبحان الله العظيم قال الملك الجليل سبحانه وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء قال سبحانه الذي احسن كل شيء خلقه لذلك تجد الأحكام الشرعية في غاية الإتقان في غاية الإتقان سبحان الملك النصاب جعل الله عز وجل مبلغ معين المبلغ المعين ده إذا وجد عنك عندك في البيت أو في ملكك ومرت عليه سنة هجرية وجب أن تخرج فيه مبلغ معين النصاب هو ده معنى كلمة النصاب النصاب قد ايه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حدد نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مئتي مثقال عشرين دينار يعني ايه عشرين دينار ما احنا مش عارفينها دي هو ايه الدينار الدينار يا جماعة عبارة عن اربعة جرام ذهب وربع اربعة جرام ذهب وربع بندقي بندقي يعني عيار 24 عايز لقطة هناك يا شيخ خالد كده آه عيار 24 4 جرام ذهب وربع ده الدينار لما نضرب ال 20 دينار في 4 وربع ده الذهب البندقي الذهب ال 24 ما عندناش ذهب 24 كله ذهب 21 الذهب ال 24 85 جرام ذهب عيار 24 97 جرام ذهب عيار 21 113 جرام ذهب عيار 18 يبقى الاخت الفاضله الاخت المس- المسلمه اللي عندها 97 جرام ذهب عيار 21 يجب عليها الزكاه زكاه هذا الذهب زكاته كام 2.5% يعني جرامين ونص عن كل 100 جرام يعني 25 جنيه على كل 1000 جنيه وتسأل الأخت يا شيخ هل اللي عندها ذهب للزينة تطلع زكاته اه المسألة فيها خلاف وانا برضو مش عايزين نقعد كل شوية نقول المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف المسألة فيها أقوال انتوا تعودتوا مني ان انا أ- اقول لكم الحق الصرف من الاخر واطمن هناك بعض الناس هيقول لك ايه ده متشدد ده بياخد قرارات في قضايا فيها خلاف عمري في حياتي ما اخد قرار لوحدي ومن نفسي يعني انا لما بتكلم النهارده عندنا اصول يا جماعه مهمه جدا مثل ان كل البنوك ربا مش مني مش مني مش مني دي قرارات المجامع الفقهيه المجامع الفقهيه من ايام المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وهنا في مصر الكلام ده من سنه 60 او 62 اول مؤتمرات الفقهيه وهم يقرروا ان البنوك ربا الكلام ده مش مني الى اليوم المؤتمرات الفقهيه والمجامع الفقهيه الكبرى تقرر ان البنوك ربا يبقى مش انا اللي بتشدد ولا انا بقول ده اللي يقول لك غير كده هو اللي هو حر يبقى ده مش كلامي انا ولا الفتوى بتاعتي انا ده كلام الفقهاء والعلماء والاكابر نفس الشيء دلوقتي لما بتكلم في قضيه الذهب يجب فيه الزكاه هذا هو الراجح لما الرسول صلى الله عليه وسلم راى في يد امرأة جاءت امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سوارين من ذهب قال أتؤدين الزكاة هذا قالت لا قال أتحبين أن يبدلك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة لم يستفسر لم يستفسر هم دول الزينة ولا فلوس من الشالة خلصت القضية وبعدين انت عندك 100 جرام ذهب بخلانة بجرامين ونص ليه لا اصلا انا ما عنديش 100 جرام ده انا عندي يجي 2 كيلو سبحان الملك يعني عندك 2 كيلو وبخلانه بجرامين ونص لله عن كل 100 كيلو على كل 100 جرام ينفع هي دي س- ال- التمهيد اللي انا كنت عايز اعمله قبل ما ندخل في قضيه الزكاه نرجع موضوعنا تاني نصاب الذهب يبقى اتفقنا على ان نصاب الذهب 85 جرام عيار 24 والكلام ده جايبه بقى ايه من بتوع الذهب ما, ما ما سالتهمش النصاب كام وانما جبت ال- الدينار العربي على ايام سيدنا النبي الدينار كان كام جرام ذهب 4 جرام وربع ذهب 24 اللي هو الذهب الصافي ذهب ذهب اللي هو بنقول عليه الذهب البندقي الذهب العيار 21 اللي هو مخلوط بقى بشيء, بشيء من النحاس 97 جرام الدهب 18 113 جرام طب انا دلوقتي هقعد اوزن ده واوزن ده واوزن ده انا بقول لك دايما خليكي كريمه مع ربنا عشان ربنا يكرمك خليكي كريمه كريمه الخلق يقول سبحانه ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم طب اللي بتقول لي طب السنين اللي فاتت اللي ما طلعتش فيها زكاة أعمل إيه احسبي السنين اللي فاتت خمس سنين عشر سنين عشرين سنة خمسين سنة طب انا ما اعرفش كان عندي ذهب كام ما هو كل سنه بيزيد او بيقل ببيع منه وبغير وبجيب وودي بغلبه الظن يعني يغلب على ظنك ان انت يوم ما اتزوجتي كانت الشبكه 300 جرام مثلا كانت الشبكه وسنتها طلعت زكاة لا ما طلعتش 10 سنين وبعدين بدأنا نشتري ذهب بقت 500 جرام بقت 200 جرام بعناه بقى في سنتين ما عندناش بغلبة الظن يعني في الآخر يطلعوا لهم كام 300 جرام ذهب كان الجرام ب 70 قرش يوميها يعني ب 200 جنيه حسابات كده بسيطة في منتهى البساطة كان ساعتها الزكاة تطلع لها 200 جنيه 100 جنيه 50 جنيه 20 جنيه وبعدين بعد 10 سنين بقت الزكاة 500 جنيه وبعد 10 سنين بقت الزكاة 3000 جنيه يبقى 3000 في 5 ب 15000 جنيه ما معيش 15000 جنيه اطلعهم كل شهر 100 جنيه كل شهر 200 جنيه كل شهر 500 جنيه لمين هتيجي في موضوع المصارف بس احنا دلوقتي بنتكلم في النصاب ده نصاب الذهب للناس اللي عندهم ذهب نصاب الفضة للناس اللي عندهم فلوس ورقية دي بتحسب بنصاب الفضة لأنها الأنفع للفقير نصاب الفضة 200 درهم فضة الدرهم الفضة 3 جرام اللي هو عيار 100 النهاردة جرام الفضة ب 3 جنيه يبقى 200 في 3 ب 600 600 جرام كنا دايما انا اقول ان يا جماعه نصاب الزكاه 600 جنيه اللي عنده 600 جنيه وعدت عليهم سنه يطلع الزكاه اكتشفت النهارده ان جرام الفضه عيار 100 ما بقاش ب 3 جنيه ما بقاش بجنيه بقى ب 3 جنيه فبقى النصاب مش 600 1800 يبقى كل انسان اسمعني وافهمني احنا خلاص خلصنا موضوع الذهب اللي عندهم ذهب طب هي ما عندهاش ذهب عندها آه، بلاتين بلاتين بلاتين عندها آه، لولي اللي هو بتقولوا عليه ايه الماظ ما فيش فيها زكاه لا الالماظ ولا البلاتين ولا الحاجات دي طب الذهب الابيض ذهب احنا بنتكلم عن زكاه الذهب يبقى على الذهب طب ما الالماظ اغلى لم ياتي في الشرع عليه الزكاه الزكاة على الذهب والفضة الذهب للي عنده ذهب والفضة اللي هي السيولة الأموال نصاب الزكاة 1800 جنيه 200 مثقال فضة المثقال 3 جرام الجرام ب 3 جنيه 200 في 3 ب 600 600 في 3 ب 1800 جنيه يعني لو انت او لو انت عندك 1800 جنيه فلوس متشالة عشان نطلع نحج بيها فلوس متشالة عشان نجهز بيها البنت فلوس متشالة عشان نجوز بيها الولد فلوس متشالة عشان نغير بيها الشقة فلوس متشالة عشان هنعمل بيها عملية فلوس متشالة عشان اي فلوس متشالة 1800 جنيه فصاعدا لازم نطلع فيها الزكاة لازم نطلع فيها زكاة عشان تبارك هذه الاموال وزي ما قلت هو ربع العشر يساوي يساوي ايه بالنسبه للفلوس دي يعني اللي عنده 2000 جنيه هيطلع 50 جنيه 50 جنيه يا ناس من ال 2000 اللي عنده 10000 جنيه 250 جنيه 250 جنيه نقصوا ال 10000 جنيه كام اللي عنده 20000 جنيه هيطلع 500 جنيه استكتر على ربنا وهو اداك عشرين ألف جنيه خمسمائة جنيه خمسمائة جنيه تديهم للفقراء للغلابة للمساكين يعني انت بعد كل النعم اللي ربنا اداها لك دي والاخر انت مستخسر تطلع ربع العشر لله طب ياتي منين شكر النعم بقى يبقى نصاب الزكاة نصاب الذهب 97 جرام عيار 21 113 عيار 18 عيار عيار 18 ازاي اطلعها اقول انها ان انت عندك دلوقتي 500 جرام بلاش 500 جرام الاخوات الغل... الغلابه عندها 100 جرام ذهب 100 جرام ذهب في 100 جنيه ب 10000 جنيه يبقى طلع عليهم 250 جنيه كل سنة ونحدد الحول نصاب الفضة وده اللي في الفلوس في السيولة 1800 جنيه قول 2000 لا 1800 قول 1500 ماشي لكن الضبط احنا قلنا ربنا حكم عدل حاكم الدين يحكمك 1800 جنيه موجودين عندك فاتت عليهم سنه يبقى هتطلع عليهم 2.5% ربع العشر لله لمين هنعرف دلوقتي نمرة اتنين في قضايا الزكاة حولان الحول انا عايزك تعمل لنفسك سنة الزكاة سنة الزكاة كنا زمان مع كل ال- المعارف يعني والمسلمين نطلع الزكاة في شعبان لأن فرضية الزكاة اتنين شعبان فشعبان شهر الزكاة وتنفع في رمضان على أساس الناس تخلى عليها رمضان فتساعدهم في رمضان لكن مش شرط في شعبان ولا شرط في المحرم ولا شرط في أي وقت من الأوقات إنما حدد لنفسك شهر آسف سامحوني صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، حدد لنفسك شهر هنقول المحرم يبقى أول المحرم من كل سنة هحسب فلوسي معايا كام احنا بنتكلم دلوقتي في اهل البيوت في الموظف يا عم هو الموظف حيلته حاجه ربنا يوسع على المسلمين بالحلال حيلته ولا ما حيلتوش احنا بنتكلم على اللي حيلته بقى في المحرم يجي يشوف انا معايا كام معايا 2000 جنيه في محرم السنه الجايه يشوف معاه كام معاه 1000 معلش زكاه معاه 1800 يطلع عليهم الزكاه معاه 5000 يطلع الزكاة على 5000 طب ما ال 5000 دول جوله في ذو القعدة بعد رمضان في شوال ما احنا حددنا الشهر مش هنقعد نطلع مع ربنا بقى بالشهر كل شهر يزيد ودول فات عليهم سنة دول ما فاتش عليهم سنة لا هو ده انضباط المسألة ان انا حددت في المحرم اشوف عندي كام عندي 2000 عندي 10 عندي 100 عندي مليون عندي 20 عندي 50 عندي مليار اطلع عليهم اللي عندي موجود عندي في اول المحرم اللي ليا بره دي كلها فلوسي احنا بنتكلم برضو على البيوت ما اتكلمناش عن زكاة عروض التجارة دلوقتي الناس التجار لهم كلام تاني احنا بنتكلم دلوقتي على اللي في البيت فلوسه اللي في البيت واحدة شايلة قرشين عشان جواز البنت شايلين قرشين عشان يعملوا بيهم عملية يا عم دول فقراء وغلابة هيعملوا عملية بالقرشين ال- القرشين اللي هنطلعهم لربنا دول هم اللي هيحطوا البركة في الفلوس دي ويجيبوا النتيجة الطيبة من العملية ما تبخلش على ربنا طيب عندي عمارة ما عليهاش حاجة عندي خمس عربيات ما عليهمش حاجة عندي أرض هبنيها للعيال ما عليهاش حاجة لكن لو عندي أرض شايلها فلوس متشالة لما تغلى هبيعها في عربية جايبها تجارة في شقة راكنها لما تغلى كل دي عليها زكاه عليها ما- اللي شايلها عشان فلوس متشاله تبقى عليها زكاه مش ف- حاجه ملكي بستمتع بيها لو عندك 100 عماره بتوعك باجرهم ما عليهمش زكاه ما عليهمش زكاه كاصول ثابته انما الزكاه على الريع اللي داخل منهم الفلوس بقى السيوله اللي داخله منهم عندي تاكسي عندي 10 تكاسي عندي 20 عربيه ميكروباص ما لهمش زكاة الزكاة على الريع اللي داخل منهم الفلوس اللي متشالة الفلوس اللي متشالة دي هي دي اللي عليها زكاة هي دي اللي تجب فيها الزكاة ماشي حولان الحول ان انا هحدد المحرم او حدد شعبان او حدد شوال او حدد ذي الحجة حدد شهر اي شهر يعجبك في السنة يوم واحد محرم عندي كام عندي 10000 جنيه طلع زكاتهم السنة الجاية في واحد محرم عندي كام 100000 طلع زكاة 100000 عندي ال 10000 لقيتهم 2000 جنيه اطلع على 2000 جنيه وهكذا ده حولان الحول يبقى قلنا الاول حاجة النصاب وقلنا النصاب 1800 جنيه زكاة المال اللي هو اللي عنده 1800 جنيه يجب عليه انه يطلع الزكاة 2.5% نمرة اتنين حولان الحول ان يمر عليهم سنة هجرية كاملة وهم في حوزتك وملكك طب انا مسلفهم يعني انا عندي 10000 جنيه عندي 20000 جنيه بس مستلفهم فلان خمسة وجوز بنتي ثلاثة وابن واخد اربعة الفلوس دي يجب انك تخرج فيها الزكاة ادام مسلفهم دول ملكك برضه طب انا عندي 10000 جنيه وعليا 5000 جنيه عليك لمين بتوع ايه اقساط بدفعها مالناش علاقه بالموضوع ده خالص العشرة دول كنز تخرج زكاتهم اقساط الثلاجه والغساله والشقه والعربيه وبتاع مالناش علاقه بيها الفلوس الكنز دي الفلوس المكنوسه هي اللي بتخرج فيها الزكاه وزي ما قلت اذا اتعاملت مع ربنا اتعامل بكرم وتعامل بسماحه بلاش تتعامل بشح وبخل اتعامل مع ربنا بحسن خلق يبقى نمرة واحد النصاب اتنين حوالين حول تلاتة المصارف اودي بقى الزكاة فين واحد عنده مليون جنيه هيطلع على المليون جنيه 25 ألف جنيه أودي ال 25 ألف جنيه دول فين أديهم لمين كثير من الناس بيحاول يخدع ربنا ينكر على ربنا ياكل حق ربنا يضيع حق الفقراء وفلوس الغلابة يقوم الغلبان ده يضيع الفلوس دي لمصلحته يشتري بيها ذل الناس ليه وكل قرض جر نفعا فهو ربا تدفع فلوس ربنا علشان تشتري بيها ثناء الناس عليك حب الناس ليك رضا الناس عنك عشان كده قلت لكم عايز اتكلم عن الزكاة قبل ما اقول اني طلع الزكاة ازاي الاخلاص في اخراج الزكاة ان انا ابقى بطلع الفلوس دي حق ربنا مش فضل مني ده انا بطلعها وانا في منتهى الذل يا رب بس انت اقبل يا رب لو انت ترضى يا رب سامحني على التقصير هو ده اخراج الزكاه انك تعيشها ان انت بتأدي حق ربنا مش بتطلع مجاملة عشان كده اطلعها فين اسمع الآية في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله مش بطلعها بقى على هوايا وعلى مزاجي يا عم كريم ده انا بطلع الزكاة زي ما ربنا عايز زي ما ربنا يريد زي ما ربنا يؤمر زي ما ربنا يرضى اللي يرضيه هو ده انما الصدقات عد معايا كده للفقراء اثنين والمساكين ثلاثة العاملين عليها أربعة والغارمين خمسة و- وفي سبيل الله وابن السبيل نسينا واحد وفي الرقاب الله يكرمك يا شيخ معاذ ويرضى عنك وعن أبوك إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ثمانية مصارف الزكاة ثمانية ايه يا عم انت مش حافظ القرآن ايه ولا ايه لا والله حافظ يا جماعة مش مراجع بقى يبين لك بقى لك مدة كده مش مراجع والله مراجع امال ايه الموضوع بقى آه، هنعمل ايه طيب ما هو القرآن يا غالب يا مغلوب القرآن غالب دايما الانسان يا غالب يا مغلوب والقرآن غالب دايما ف آه، اسمع اسمع الآية الثاني هقول لك في سورة التوبة يقول ربي وأحق القول قول ربي الآية رقم 60 في سورة التوبة الآية رقم 60 في سورة التوبة اللي معاهم مصحف آه، اللي احنا بنسميه المصحف ده آه، مصحف الحرمين آه، ده هيلاقيها صفحة 160 في الجزء العاشر نصف الحزب أو على رأس نصف الحزب إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم يبقوا ثمانية الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل برضه مصممين ننسى واحد للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل خلينا دلوقتي نوضح كل واحدة منهم الفقراء ما الفقر ما الفرق بين الفقير والمسكين قالوا الفقير الذي لا يجد قوت يومه والمسكين الذي يجد قوت يومه ولكن تفقره النوازل يعني ايه يعني اللي عنده بياكل وساكن لكن لو ولد مرض ما يعرفش يوديه للدكتور 2 جنيه كشف و2 جنيه علاج ما يعرفش يجيب ال 4 جنيه ده مسكين الفقير ده اللي مش لاقي مش لاقي ياكل المسكين اللي لا ياكل لكن لو حصلت له مثلا مراته حملت آه، آه، فلوس الوضع ما يلاقيهاش اللهم اغني المسلمين من فضلك اللهم وس- وسع ارزاق المسلمين بالحلال اللهم اهد المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم ده الفقراء والمساكين إذا جت كلمة فقراء تشمل المساكين إذا جت من كلمة مساكين تشمل الفقراء إذا اجتمعوا الاثنين فقراء ومساكين يبقى ده غير ده في كلمات في ال في ال في, ال في الشرع كده زي الإسلام والإيمان إذا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع بمعنى لو قلنا الإسلام والإيمان يبقى الإسلام بمعنى الأركان العملية والإيمان بمعنى الأركان العقدية الأعمال القلبية الأعمال الظاهرة في الإسلام والأعمال القلبية في الإيمان ده لو اجتمع افترقوا قلنا إسلام يبقى الإسلام والإيمان هم في معنى كلمة الإسلام الإيمان بس لوحده ذكر يبقى الإيمان لوحده بيشمل الاثنين أعمال الأيمان وأعمال الإسلام في أعمال الإيمان وأعمال الإسلام كذلك الفقير والمسكين إذا جملة اثنين الفقراء والمساكين يبقى الفقراء بمعنى والمساكين بمعنى لو جاء لو جت بس كلمة الفقراء وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل يبقى المسكين هنا يعني الفقير أو المسكين الاثنين مع بعض يبقى إذا جت الكلمة لوحدها المسكين تشمل الاثنين إذا جم الاثنين مع بعض يبقى كل واحدة بمعنى وصلت وصلت عدت دي يبقى الفقراء والمساكين الصدقات أصل الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكم دولة فبيبعت يقول له روح يا خالد روح يا كريم روح يا عادي انت الواد الجديد ده اسمه ايه ربنا يهديك يا مدني ويجيبك بالسلامة آه يبعت مدني روح هات الزكاة من الحتة الفلانية ده اسمه العاملين عليها ياخد من الزكاة أجرته يجوز إخراج الأجرة من الزكاة والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم اللي دخل في الإسلام حديثا ولسه مهزوز نديله الزكاة عشان يثبت وفي الرقاب العبد أو الأمة اللي بيتباع العبد اللي بيتباع في سوق النخاسة نديله فلوس الزكاة عشان يحرر نفسه ويبقى حر والغارمين الغارم مش المديون كتير من الناس في زماننا بيفكر الغارمين نديهم للزكاة يعني الناس اللي مديونين اللي مش قادرين يسدوا لا المديون قد يكون فقير وقد يكون ما تزعلوش مني نصاب وقد يكون حرامي وقد يكون بيأكل أموال الناس بالباطل وقد يكون خد الفلوس ديك لعب بيها هرج اه إلى آخره لا مش كل المديونين فقراء امال الغارمين مين الغارمين اللي هو إنسان اه ضمن إنسانا يعني قالوا لي مثلا الواد محمود ده عايز يستلف من واحد عشرين ألف جنيه عشان يتجوز قلت لهم الدول قال تضمنه قلت له اضمنه يعني لو ما دفعش يبقى عندك عندي الواد محمود خد الفلوس وطفش ولا اتجوز ولا رجعهم للراجل يلزموني انا ارجعهم تاني لان انا الضامن الضامن ومؤتمن لازم ارجعهم فلما اجي ادفعهم طب انا معيش 20000 جنيه اجيب منين إيه؟ هنا يبقى اسمي ايه غارم غارمت الفلوس دي ما خدتهاش ولا شفتها ولا استمتعت بيها وانما غرمتها ده اسمه الغارم هو ده بقى الغارم اللي يدفع اللي يدفع له الزكاه عشان يؤدي ما عليه والغارمين وفي سبيل الله المجاهدين وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الطرق فات ماله قد يكون غني له فلوس بس فلوس في بلده وهنا مش لاقي اديله اللي يوصله من زكاة المال يبقى دول الثمانية الفقراء المساكين البس النضارة عشان ما تغلطش تاني الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل طيب دول اللي هياخدوا الزكاة قلناش فيهم حد ياخد فلوس زكاة يتجوز ما قلناش قلناش فيهم حد ياخد فلوس الزكاة يبني بيها مسجد قلناش قلناش فيهم فلوس الزكاة يتبني منها مستشفى قلناش قلناش فيهم نجيب بفلوس الزكاة أدوية للمرضى قلناش قلناش فيهم حد يجيب فلوس الزكاة قماش يوزعه على الناس ولا الكرتونة الرمضانية قلناش شفت بقى يا باشا انك عليك فلوس زكاة كتير طلعتها ومش نافعة محتاجة تتعاد تاني لأن من شروط صحة الزكاة أن تقع في يد المستحق الصدقة تصدق على من يستحق ومن لا يستحق أما الزكاة شرط أن تقع في يد المستحق طب ما كنتش أعرف معذور اديت واحد وانا مفكر انه فقير طلع مش فقير ما يجراش حاجه لكن ما طلعهاش بره الاصناف الثمانيه يعني انا لو ظنيت في واحد انه فقير واديته وطلع غني عنده ملايين ما يجراش حاجه في متسولين النهارده معاهم مئات الالاف وبتديهم انت ما يجراش حاجه لكن انا دايما اقول يا جماعه انا بحبكم في الله والله عشان كده حريص عليك تيجي يوم القيامه يوم القيامه آه لو سمعت أحاذير التهديد لو سمعت أحاديث التهديد من حبس الزكاة تيجي يوم القيامة وربنا يقول لك ما طلعش زكاة مالك ليه؟ تقول له يا رب أنا يا رب أنا وعزتك وجلالك طلعتها ما حصلش طلعتها غلط ما سمعتش الكلام ما نفذتش اوامري على مرادي كنت شغال على هواك وعلى مزاجك فلذلك لازم نتعلم ازاي نخرج الزكاة انا هنتقل بسرعة عشان عايز اخلص الحلقة دي من موضوع الزكاة ازاي نخرج كيف نخرج زكاة اموالنا فعايز احط النقطة الاخيرة اللي هي زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة الناس التجار اللي بيتاجر في اي حاجه في الدنيا التجار دول يطلعوا الزكاه ازاي على راس المال راس المال المضارب به اللي بيشتغل بيه يعني احيانا بيبقى واحد راس ماله نص مليون وحجم تعاملاته 20 مليون 20 مليون مدخل بضاعة بالآجل 20 مليون ومفرقها في السوق وبيلم فلوس لكن ملكه الحقيقي نص مليون او مليون او مئة الف او ملوش ملك بياخد من هنا ويبيع هنا والمكسب يجي ياكله احنا عايزين نشوف رأس مالك كام قول ما اعرفش تبقى غلطان يا ناس يا مسلمين يا موحدين يا ناس اللي عايزين تعبدوا ربنا يا مسلمين يا اللي عايزين تدخلوا الجنة يا مسلمين يا اللي عايزين ربنا يحبكم ويرضى عنكم يا مسلمين هناك قضايا يجب يجب ان تعلمها المرأة يجب أن تتعلم حيضاتها بتبدأ يوم كام في الشهر وتنتهي يوم كام في الشهر بتقعد كام يوم لون دمها ايه ريحته ايه لازم فرض عشان تنضبط صلاتها ونفرق بين الح... الحيض والاستحاضة معلش دي جت كده على الطاير لازم تعرف راس مالك كام انت عندك فلوس كام بتتاجر بيها رأس المال ده هو اللي عليه الزكاة ولو كان كله بره ديون ولو عليك قده 20 مرة ديون لكن راس مالك كام راس المال هو اللي بنطلع عليه الزكاة مش حجم المال اللي بشتغل بيه في السوق لا رأس المال رأس المال فلوسك كام القدر اللي, اللي, اللي عندك ده فلوسك دي هطلع عليهم 2.5% مش للناس اللي شغال عندك للفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا احق الناس بفلوسك قرايبك قرايبك الفقراء الفقراء المحتاجين هم دول احق الناس بمالك شروط صحة الزكاة نمرة واحد تمكين الفقير من عين المزكى عنه يا كريم يا رب يا اخوة انا بحبكم في الله آه، تمكين الفقير من عين المزكى عنه يعني انا عايز انا بطلع زكاة مال لازم ادي الفقير في ايده فلوس لازم في ايده يمسك يقبض فلوس في ايده لازم يقبض في ايده فلوس مال ما ينفعش اجيب له بيها دواء ولا ينفع ادخله بيها مستشفى ولا ينفع اجيب له بيها اكل طب يا عم الشيخ هياخد الفلوس دي يشتري بيها سجاير يسكر بيها ويشتري مخدرات ما هو انت اللي غلطان شو بتدي فلوسك لمين طب انا ما اعرفش اتعلم انا قلت اكتر من مره في برنامج فضفضه اوعوا حد منكم يقول يا شيخ خد فلوس الزكاه وزعها تبقى غلطان انا شخصيا بفضل الله عز وجل لا يمكن ان افعل هذا لا يمكن لأن نصيحتي ايه ان فلوس الزكاه بتاعتك روح للفقراء واديهم للفقراء يوم القيامه دوله يجي يوم القيامه يقول الله للفقراء انزلوا الى ارض المحشر فانظروا من اطعمكم لقمه في ومن كساكم ثوبا في في الاخلاص في فخذوا بيده وادخله الجنه اتعرف على الفقراء حبهم هناك تأثير في القلب وانت بتديهم وتشوف الفرحة في عينيهم وتشوف الابتسامة على وجوههم وتشوف قلبهم وهو بيتنطط ويقولوا انت كريم يا رب انك بعت لنا الانسان ده لذة العطاء اعظم من لذة الاخذ قول لي طيب انا عندي مبالغ كبيرة بطلع زكاة 25000 50000 100000 جنيه في السنة اوديها فين دي زي ما انت منظم عملك نظم امر زكاتك حق ربك اعمل مكتب اسمه مكتب الزكاة المكتب ده حاطط فيه اتنين موظفين ثلاثة موظفين بدفاترهم يعملوا بحوث ينزلوا انا مش عايز اقول اسماء لكن المناطق معروفه اللي اللي هي مليانه فقراء مليانه كل انسان عارف في المناطق الفقيره دي ويا ناس انا والله على ثقه بل والله اقسم وارجو الا اثم اننا على يقين ان المسلمين لو اخرجوا زكاه اموالهم لما بقي على ظهر الارض مسلم فقير يقولوا لي انت عمرك شفت نصراني ولا يهودي بيشحت المسلمين بس هم اللي بيشحتوا دي غلطه المسلمين وان كانت المقوله دي غلط لا في نصارى وفي يهود بيشحتوا على ظهر في كل منطقه في ظهر الارض موجودين كله بيشحت لكن انا ما ملناش علاقه هم خليهم يشحتوا لكن احنا كمسلمين اعز من ان احنا نشحت اعز من ان احنا نقول فقراء وعندنا اغنى اغنياء العالم ولذلك اغنى اغنياء العالم دول حتى لما بيطلعوا زكاتهم للاسف بعضهم بيطلعها غلط بيطلعها على مزاجه بيطلعها بهواه بيطلعها على مراده بيطلعها بتتاكل من غير ما توصل للفقراء بتتاكل لذلك احرص على ان فلوسك زكاتك توصل للفقير في ايده فلوس توصل للفقير في ايده مال زي ما قلت لك كده عين اه مكتب للزكاه واه او واحد موظف عندك اسمه موظف الزكاه اه ويبقى عامل بحوث على الف... الاسر الفقيره ويروح يديهم في ايدهم كل شهر بنفسك تتابع هذا الامر والا الموظف ده كمان هياكل الزكاه بنفسك لان ده انت المسؤول عنه قدام ربنا هو ده اخراج الزكاه صح يبقى احنا نجيب من الاول تاني عشان نمشي بقى النصاب وعرفنا نصاب الذهب ونصاب الفضه اتنين حوالين الحول وقلت لك حدد شهر وكل سنه تطلع فيه زكاه مالك ثلاثة المصارف عرفنا الثمان مصارف الفقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل الحمد لله جت صح ها إيه، تطلع الزكاة لهؤلاء الثمانية تكون في الأقربون أولى إيه، اجعل الصدقات نطورة وبحترة لكن الزكاة محدودة في أهلها ومنضبطة في أهلها قم على هذا الأمر بنفسك تمكين الفقير من عين المزكى عنه زي ما قلنا ما ينفعش ان انت تطلعها المسجد ما ينفعش انك تطلعها للموظفين اللي عندك ادي الموظفين اللي عندك صدقة اخلاصك صعب جدا انك تبقى تعطي الموظفين باخلاص لان الموظفين دول اه فقراء اه بس انت بتديهم عشان ت- تسب- تثبتهم عشان ما يسرقوكش بتديها لهم على صوره حوافز وبعدين ازاي يبقى عندك موظف شغال ب 2000 جنيه في الشهر ولا اكتر وتديله عنده عربيه عنده عنده عنده احرص على ان تنزل الف... الصدقه في يد الفقير المستحق ما يشتريش بيها سجاير ما يدخنش ما يزنيش بيها البنت ما تترجش بيها فلوسك فلوسك نريدها في ميزان حسناتك يوم القيامة إخوتي في الله أنا أحبكم في الله يا ترى قدرنا نلم موضوع الزكاة ولا ما قدرناش آه، أرجو أن يكون آه، الأمور واضحة وهنتظر إن شاء الله هنعلن لكم عن اسم الإيميل انتظر أسئلتكم في موضوع الزكاة في اللقاء القادم آه، آه، للأسف الشديد آه، قالوا لي دلوقتي أن شيخنا الشيخ أبو إسحاق مريض واعتذر عن الحضور الليلة دي اسال الله ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين اللهم ارفع عنه البلاء والشيخ محمد حسان الشيخ محمود المصري كان معايا دلوقتي حالا كويس الحمد لله رب العالمين الشيخ محمد حسان مسافر خارج مصر فربنا يجيبه بالسلامه انا بتكلم بقول لكم عشان تطمنوا عليه الشيخ ابو اسحاق آه، كان معايا الصبح بس لعله أر أر ارهق لا الشيخ ان شاء الله جاي وهو وعد باذن الله تعالى ان هو مستمر في قناه الناس وهيشرح آه، كتاب الرقاق من صحيح البخاري ابتداء من الاسبوع الجاي باذن الله تعالى فتلقوه معاه الاسبوع الجاي لقائكم معاه آه، الشيخ آه، محمود المصري كان معانا دلوقتي حالا واظنه لسه موجود في الاستوديو فالمشايخ كلهم طيبين وحلوين و... وكويسين وبيحبوا بعض وبيقابلوا بعض وانا بحبكم في الله والسلام عليكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته